بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ووصلنا إلى صفحة 16 طبعا احنا ما زلنا بنتكلم على أول منزلة بيتكلم عليها ابن قيم اللي هي منزلة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يقول فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته يبقى إذن ابن قيم بيقرر قاعدة هنا إن كمال الإنسان هو في كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته يعني كلما الإنسان شهد فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى كلما كمل هذا الإنسان يقول فأكمل الخلق أكملهم عبودية مش أكمل الخلق بقى أحسنهم شكلا ولا أكثرهم مالا ولا أكثرهم علما ولا أكثرهم من متاع الدنيا ولا أكثرهم شهرة ولا أكثرهم ولا ولا ولا بل فأكمل الخلق أكملهم عبودية وهذا شيء لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لذلك ربنا سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم تفاضل العباد عند الله سبحانه وتعالى لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى أن يزكي الإنسان نفسه أو يزكي غيره لذلك حتى مثلا تظن في أحد الخير تقول أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا فيقول فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم طبعا احنا وقفنا هنا ليه لأن هنا بداية الكلام على افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وعبودية الافتقار عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده وقفنا عند النقطة دي بالظبط كده يقول ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أصلح لي شأني كله شوف بقى يعني قمة الافتقار أصلح لي شأني كله يعني يعني يا رب أنا مش بستعين بيك في الحاجة الصعبة بس والحاجة السهلة أنا هعملها لا ده الصعبة والسهلة مش هتتحل إلا بيك سبحانه وتعالى مش الحاجة اللي أنا شايفها مثلا أنها ممكن أن أنا أعرف أصلحها فأنا هصلحها والحاجة اللي أنا مش عارف أصلحها فأقول يا رب اصلحها لي لا يا رب أصلح لي شأني كله كل شيء حتى الشيء اللي أنا شايف بسيط جدا ده أنا ما أقدرش أعمله إلا بعون من الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك طبعا في روايات أخرى لنفس الحديث أو بنفس المعنى منها مثلا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ف وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الدعاء يقول اللهم يا حي يعني الله عز وجل الذي وسع بقدرته سبحانه وتعالى كل شيء فالعلماء يقولوا ان اما تقول يا حي يا قيوم وكأنك دعوت الله عز وجل بكل الأسماء الحسنى ازاي الكلام ده حد عنده تفسير للمعنى ده او يقدر يقول لنا ليه ليه دايما في جمع بين صفة الحي وصفة القيوم يعني دايما ايه حي يكون برحمتك استغيث الله لا اله الا هو الحي القيوم صح فليه تأتي الحي مع القيوم حد عارف امم عايزكم تتفاعلوا معايا يا شباب عشان تبقوا منتبهين دي نقطة والنقطة الثانية عشان لو النت قطع ولا حاجة برضه ابقى واخد بالي امم حد سمع فيها حاجة قبل كده العلماء قالوا ايه بقى قالوا كلام جميل قوي قالوا لأن صفة الحياة صفة الحياة هي التي يقوم عليها جميع صفات الذات لله سبحانه وتعالى يعني يعني انتوا عارفين ان صفات الله سبحانه وتعالى نوعين صفات ذات وصفات أفعال فصفات الذات مثلا أن الله جل له وجه له يد صفات الأفعال أن الله جل يرحم يغفر يعطي تمام دي اسمها صفات ايه ذات ودي صفة أفعال أن الله عز وجل جميل دي صفة ذات تمام فقالوا للجمع بين الحي والقيوم هي أصول صفات الزوات والأفعال كلها يعني بلا حياة مفيش إيه مفيش صفات ذات وبلا قيومية مفيش صفات أفعال تمام ده بالنسبة للمخلوقين يعني وإلى الله سبحانه وتعالى إيه متصف بذلك أزلا وأبدا يعني من البداية بلا بداية الأول الذي ليس له بداية وبلا انتهاء سبحانه وتعالى صفاته لا حدود لأوليتها ولا آخر لها فلما تقول يا حي قيوم وكأنك دعوت الله سبحانه وتعالى بجميع الصفات فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا حي يا قيوم وكأنه يستغيث بالله عز وجل بجميع صفات زوا- ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى فيقول يا حي يا قيوم برحمتك, أست... برحمتك أستغيث يعني يا رب أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلح لي كل شيء أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي التي أفسدت علي كل شيء ده يعني إيه؟ وكأن المعنى كذلك يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث برحمة الله التي وسعت كل شيء أن يصلح له كل شيء وأن يعيده من نفسه التي أفسدت عليه كل شيء وده طبعا آه، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا نفسه ما أفسد عليه شيء إحنا اللي إيه إحنا نفوسنا تفسد علينا كل شيء أو إلى ال- الإنسان إذا وكل إلى نفسه فسد عليه كل شيء فإحنا في حقنا إحنا بقى إن إحنا نفسنا التي أفسدت علينا كل شيء فالدعاء فيه افتقار إلى الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إن أنت لو بس الجزء من الثانية اللي عينك بتطرف فيه ده لو ربنا وكلك إلى نفسك فيه لتدمرت حياتك كلها لأن أنت لو جيت تفكر فيها حتى بنوع من التدبر أنت لو قلبك بس وقف الجزء من الثانية اللي أنت بتطرف فيه ده أو دمك لم يجري في العروق أو أعصابك لم تتحرك أو أو أي شيء في جسمك وكل إليك طرفة عين خلاص أنت مت يعني تخيل كده لو أنت اللي بتحرك قلبك كعضلة إرادية زي الإيدين كده وبتاع هتعرف تنام أنت لو نمت هتموت صح هتفضل صاحي لحد ما تموت فدي من نعم الله عز وجل فولا تكلني نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه وكان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ودي برضو من افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله حتى في أمر الدين يعني قد يظن البعض ان ايه ان امر الدنيا هو اللي فيه المشاكل الرزق ومش عارف ايه والكلام ده طيب الدين بقى خلاص سهل لا ده بالعكس ده دي من عبادة الخواص التوكل على الله عز وجل في مقامات الدين وفي الثبات على الدين وفي تعلم الدين وفي تعليم الدين وفي نشر الدين وفي كل ما يخص الدين وفي أمر الإيمان وفي حفظ الإيمان التوكل على الله عز وجل ودعاء الله عز وجل أن ترزق الدين ده أصلا من أعلى مقامات العبودية بل هي عبادة الخواص وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذا كان النبي عليه السلام يحتاج ويفتقر إلى الله في الثبات أمال إحنا نعمل إيه لذلك آه، كان ليا درس زمان اسمه آه، وسائل الثبات على دين الله مش عارف هو فين الحقيقه مسجل ولا لا بس آه، ان شاء الله نبقى لو مش مسجل نقوله مره تانية يعني اهم شيء وأ- واول عامل في عوامل الثبات على دين الله عز وجل هو الدعاء ان تدعو الله عز وجل ان يرزقك الثبات وطبعا الدعاء ده بيتضمن معنى الافتقار الى الله عز وجل زي ما هو استدل هنا كده ان ده مفتقر الى الله عز وجل في في ايه في الثبات فقال وكان يدعو صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهذا من علامات افتقار النبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل في الثبات على الدين يعلم صلى الله عليه واله وسلم ان قلبه بيد الرحمن الحادي رساله لكل مغتر ولكل متكبر ولكل يعني متدثر بطاعته طاعتك بيد الله عز وجل إن شاء ثبتك عليها وإن شاء سلبها إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله الثبات إحنا نعمل إيه إياك أن تغتر بالطاعة في- والله في لمحة عين تلاقي نفسك مع الزنا مع الم- شاربي المخدرات وال- والخمور تلاقي نفسك مع آه، أي شيء لست كبيرا بع- على الفتنة في لحظة تلاقي نفسك مع في أسفل سافلين الله عز وجل هو الذي يعصمك من الفتن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الثبات أمال إحنا نعمل إيه يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك هو منه شيئا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وأن الله عز وجل يصرفه كيف يشاء أو كما يشاء كيف وهو يتلو قوله عز وجل بيقول لك كيف لا يعني لا ي- يعني يوقن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويفتقر الله في ذلك وهو يتلو النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو ربنا اللي بيقول له للنبي عليه الصلاه والسلام ولولا أن ثبتناك ده ربنا اللي بيقول للنبي أمال إحنا نعمل إيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا طب إحنا بقى إيه فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وهو طبعا أعرف الخلق بالله فهو بذلك أشد الناس افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم الحته اللي جايه دي جامده جدا عظيمه جدا يعني من بدائع كلام ابن القيم السطرين اللي جايين دول يقول فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وبحسب قربه منه ومنزلته عنده وهذا أمر شوف بقى الكلمة دي الجملة دي رهيبة والله العظيم يقول وهذا أمر خدوا بالكم إن العبارة دي اللي هي عليها رقم خمسة دي لها روايتين يعني يعني في مخطوطين كل مخطوطة بتقول الجملة دي بشكل والشكلين أجمل من بعض الأولى اللي هو أثبتها في ال- في المتن بيقول إيه وهذا أمر إنما لمن بعده منه ما يرشح من ظاهر الوعاء يعني بيقول لك الأمر ده اللي هو الافتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بالنسبة لكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو كما يرشح من ظاهر الوعاء يعني ايه لو انت جبت آه، اناء فخار كده زي مثلا ال- آه، الزير او ال- آه، وحطيت فيه ميه تمام الميه اللي جوه الاناء بالنسبه للي بره اللي بترشح على الظاهر ده الفرق بين ما فيه ما يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم من مقامات وكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم الميه اللي جوه الاناء دي ديت ايه كحال افتقار النبي صلى الله عليه وسلم الى الله والرشح اللي بره ده كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم حاله في الافتقار كالرشح الذي على ظاهر الاناء من خارج فاهمينها يا شباب يعني آه، اما تشوف زير كي- مليان ميه في قد ايه ميه شويه الرشح اللي بيجوا بره دول هو ايه آه، الذي يعيشه الناس من مقامات الإيمان بالنسبة لما يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم دي الجملة الأولى الج- الجملة الثانية اللي هي بقى إيه اللي هي أثبتها في الحاشية اللي في الرو... في ال- في الطبعة الأخرى أو في المخطوطة الأخرى يقول وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده شفتوا ال- الفرق إيه إنما بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء يعني إيه بقى يعني مش مش انت هتعيشه لا ده اللي انت شايفه من حال النبي عليه الصلاة والسلام هو الرشح اللي بره اللي اللي على ظاهر الوعاء يعني السيدة آه، عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة فظن أنه قد- قد قبض وهو ساجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم آه، بيصلي وطول قوي في السجود لدرجة إن هو ما عادش بيتحرك فترة طويلة جدا فالسيدة عائشة لد- آه، ظنت خافت النبي صلى الله عليه وسلم يكون مات وهو ساجد قبض وهو ساجد فراحت تحسست قعدت تتحسس كده هم في الضلمه لحد ما مسكت ايد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فسمعته وهو يدعو وقصت لنا بعض الدعاء تمام طب هل النبي عليه الصلاه والسلام كان طول السجود ده هو الطويل ده هو عمال يدعو نفس الدعاء لا ده هي سمعت لمحه بس من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام لمحه صغيره هو ده بقى ان احنا اللي وصلنا من حال النبي عليه الصلاه والسلام مع الله كالرشح على ظاهر الاناء يعني وعاء مليان من الإيمان وإحنا بس شفنا الرشح اللي بره كده فده حال إيه حالنا مع مقامات النبي عليه الصلاة والسلام ما نعرفهاش أصلا ده إحنا شفنا بس منها إيه الرشح اللي بره كده لكن المقام نفسه اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايشه إحنا ما وصلناش له ما شفناش عامل إزاي ما شفناش حاله قلبي ما شفناش حال قلبي مع الله عامل إزاي الحال بقى اللي- اللي هو مليان افتقار وعبودية والكلام ده كله إحنا بس شفنا إيه بعض مظاهر الإيه الافتقار دي تمام يبقى عرفنا الفرق بين الجملتين الجملة الأولى إن حال من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كإيه كالرشح على ظاهر الإناء ده التشبيه الأول أو التشبيه الثاني إن إحنا بس ما بدا لينا ما بدا لنا من ظا- من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل كإيه كما يرشح من ظاهر الإناء فاهمين يا شباب جملتين أجمل من بعض قال ولهذا كان كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله وسيلة صلى الله عليه وآله وسلم وأعظمهم عنده جاها صلى الله عليه وسلم وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقنا يا رب العالمين وكان يقول لهم شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى رغم بقى كل الايه كل العباده دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه للصحابه يعني لو حد مننا ربنا من عليه بطاعة وبعدين طلع الناس عصاه هيتعامل معاهم ازاي يعني بلا شك انت مثلا صليت الفجر في المسجد بلاش صلاه الفجر في المسجد انت قمت الليل حلو قمت الليل ربنا من عليك وصحيت وصليت قيام الليل وصليت بجزئين ثلاثة وربنا فتح عليك وبكاء ودعاء وكده وطلعت بقى تصلي الفجر وانت رايح تصلي الفجر لقيت مجموعة من الشباب عمالين يشربوا مخدرات هيبقى حال قلبك ايه تجاه الناس دي ده انت ممكن يعني تقول انا فين والناس دي فين تمام وفي الحقيقة الله عز وجل هو الذي عافاك وهو الذي سترك وهو الذي نجاك من هذه المعصية وهو الذي أنعم عليك بالعافية كل ده يعني طيب النبي عليه الصلاة والسلام بقى في مقامه العلي أعلى الناس قربا من الله لما يجي الصحابة يقولوا له كلام عادي زي ينادونه بالسيادة ينادونه بال يقول لهم إيه يقول لهم أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد ده النهاردة مفيش ملك ولا رئيس ولا حاكم ولا مدير حتى مصلحة حكومية ولا يقول يقول له مثلا فضيلتك ولا سيادتك ولا بتاع يقول لهم انما انا عبد ولا شيخ حتى ولا محفظ قران ولا كده يستشعر ما استشعره النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما بس ده انت النهارده انت بتقعد مع مع الدعاء والمشايخ تسمع والله اعاجيب مش منهم من الناس يعني الناس تيجي تقول لهم يا سيدنا ويا شيخنا ويا امامنا ويا مولانا ويا كل ده ثناء الواحد بيسمع عجيب والمشايخ معذورين يعني بنلتمس لهم العذر ان هم يعني هيقعد يرد على كل واحد بقى يقول له مش هيخلص يعني فبيبقى غصب عنه يعني ان هو ايه قد لا يستطيع ان هو يرد على كل واحد ويوجهه يعني بشكل خاص يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم اعلنها للناس جميعا ايها الناس ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي انما انا عبد وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله طبعا هنا مسألة لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم في مسألة سد الذرائع يعني سد الذرائع يعني في البداية هيبدأوا إيه يرفعوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مباح يقولوا سيدنا والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلا شك وهكذا ويبدأوا يقولوا كلام إيه في تعظيم لكنه مباح مع اندثار العلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكده هيبدأ الكلام ده يوصل لإيه كما وصل حاليا الناس اللي ايه بتعطي النبي صلى الله عليه وسلم كلام وصفات لا تكون الا لله يعني في مره انا ماشي في في الحرم في المسجد النبوي فلقيت واحد راجل كبير ولابس عمه كبيره كده صوفي يعني وقاعد كده ماسك سبحه اللي هي عارفين سبحه الالف شفتوها قبل كده سبحه الالف خرزه ماسك سبحه الالف دي وعمال يقول ايه كلام غريب انا كان اول مره اسمعه يعني في سبحة ألف عارفين السبحة الصغيرة دي بتبقى مية وفي سبحة ألف فمنظره عجيب يعني راجل شكله عجيب كده وقاعد متعبد وبتاع منظره كده تحس فيه خشوع وبتاع وانا ما قربت منه بقى سمعت ايه آه صلوات بيقولها على النبي صلى الله عليه وسلم هي شركيه في الحقيقه يعني عمال يقول اللهم صل على محمد الذي تنفرج به تنفرج به به هو بذاته يعني العقد وتنحل به مش عارف ايه وتتعامل بايه وعمال يقول كلام هو في الحقيقه كلام شركي يعني هو قد لا يعتقد المعاني اللي بيقولها دي ما هوش فاهمها بس كلام غلط معايا يا شباب وطبعا في كتير كلام قيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى عن جهل يصل الى الايه الى ان هو ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الايه بعض الصفات التي لا تكون الا لله عز وجل تمام والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال لا تطروني كما اطرت نصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الشاهد معانا من الاحاديث دي ان النبي عليه الصلاه والسلام ظل ينبه الصحابه على انه عبد دلوقتي زي ما بقول لكم لو حد قالها الناس ما مش هتتقبلها اصلا يعني لو جه حد طبعا شيء بشيء يذكر يعني آه، من اكتر الناس اللي انا شخصيا و- ومعروف بين الدعاء والمشايخ يعني تواضعه و ويعني حرصه الزائد على المساله دي الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى لو حد منكم قبله يعني يعلم ذلك عنه الشيخ مصطفى العدوي آه، طبعا حسابه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا بس دي من الحاجات النادره يعني ال- النادر تشوفها في حد من المشايخ و- والدعاء وكده الشيخ مصطفى لو انت بوست ايده يبوس ايدك ما يسيبكش لما يبوس ايدك حاجه غريبه يعني آه، حاجه تخوفك اصلا يعني انت تبقى طبعا بالذات اللي مش عارف الشيخ وراح اول مره و... ويجي يسلم على الشيخ ويقبل ايده وفاكر ان ده العادي بقى يعني متعودين مع مشايخ بنعمل كده يعني آه، اللي احنا بنحبهم يعني فتلاقيه يقوم بايس ايدك ايه ده آه، لو رحت مثلا آه، هو خارج من المسجد وراح ياخد الحذاء بتاعه مثلا فقام حد ايه سبقه وخد الحذاء بتاعه يحطه له يدور على حذائك فين ويشيله لك كده فربنا يبارك فيه ويحفظه يعني فافتكرتها مع مسألة اللي آه، هبة بتسأل سؤال هجاوبك عليه في الآخر بس فكريني يعني تمام في آخر اللقاء هنتكلم عليه هي ولا أقوله لك دلوقتي هي بتقول إن آه، بتسمع الصيغة دي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلاما س- وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الصلاة دي اسمها صلاة الرغائب ودي هي صلاة بدعية تمام آه طيب ال- التوجيه الصحيح لها ايه لو انا قلت اللهم صل صلاة كاملة وسلاما وسلم سلاما تاما على النبي صلاة تنحل به العقد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج كده يبقى ايه يبقى كلام صح يبقى الصلاة ص- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي ايه هي اللي أنا بتوسل إلى الله بها أن يحل عقدي ويف... وإيه؟ ويفرج عني الكرب ويقضي بها حوائجي تمام لكن أما أقول اللهم صل صلاة كاملة صلاة آه، على نبي تنحل به به هو النبي العقد وتنفرج به الكرب طب النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام كيف تنحل العقد وتنفرج الكرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهمت قصدي؟ يعني لو التوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ما تبقاش به تبقى بها تنحل بها العقد تنحل بالايه؟ بالصلاة تمام؟ لكن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف في الكون فيحل العقد ويفرج الكرب وقد مات صلى الله عليه وسلم والله عز وجل هو الذي يفعل ذلك يعني حتى ما فيش تأويل نقول بدعائه أو بشفاعته تمام؟ ايوه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالنبي صلى الله عليه وسلم تمام موضوع تاني بقى نبقى نتكلم فيه بعدين خلينا في آه، موضوعنا دلوقتي لو عايزين احنا في الأ- فقره الاسئله اللي في اخر الدرس ممكن نبقى نتكلم في اي حاجه آه، خارج الموضوع براحتنا عادي يعني بس خلينا في اثناء الدرس نتكلم في موضوع الدرس خلاص فيقول وذكره الله عز وجل بسمة العبودية في أشرف مقاماته يعني ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية فين؟ في أشرف المقامات زي إيه؟ في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده يعني مقام الإسراء ده مقام ربنا رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى السماء السابعة وإسراء للبيت المقدس والمعراج إلى السماء السابعة وربنا سبحانه وتعالى في هذا المقام مقام الإسراء الذي أم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء وصفوا بإيه؟ بعبده ما قالش سبحان الذي أسرى بنبيه أو بخليله أو بحبيبه لا قال بعبده لأن العبودية هي أشرف المقامات عند الله سبحانه وتعالى فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ومقام الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه ومقام التحدي وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أنا جايب لكم كل مقام مع الآية بتاعته يعني تمام فأثنى الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسمة العبودية في أشرف مقاماته مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلة وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وفي حديث الشفاعة إن المسيح يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبقى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالعبودية أيضا فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له وتأمل قوله في الآية أنتم الفقراء إلى الله طبعا هو بداية الفصل أو الباب أصلا بدأ بإيه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فبيقول لك تأمل قول الله عز وجل أنتم الفقراء إلى الله فعلق الفقر إليه باسمه ما قالش إيه أنتم الفقراء إلى ربكم مثلا لا خلاها إيه باسم الله الله دون اسم الربوبية ليه بقى ليه ما قالش لماذا لم يقل الله عز وجل أنتم الفقراء إلى ربكم وقال أنتم الفقراء إلى الله واختار اسم الله الله قال ليؤذن بنوعي الفقر ليه لأن اسم الله الله بيشمل المعنيين معنى إيه فإنه كما تقدم نوعان اللي هو الفقر فقر إلى الربوبية وهو فقر المخلوقات بأسرها وفقر إلى الإلهية وهو فقر الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين يعني إيه؟ يعني أنت مش مفتقر إلى الله فقط في معاني الربوبية يعني أنت لو قلت مثلا لو الآية أنتم الفقراء إلى ربكم هيبقى وكأن المعنى أنتم الفقراء إلى من يربيكم بصفات الربوبية اللي هي إيه صفات الربوبية الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والحاجات دي كل الناس فقراء فيها مش الكفار بس ولا المسلمين بس كل الناس تمام لكن لما تأتي أنتم الفقراء إلى الله فشملت المعنيين معنى الربوبية اللي هو الخلق والرزق والتدبير اللي كل الناس مشتركة فيه ومعنى الإلهية اللي هي العبادة يعني أنت مفتقر إلى الله مش بس في أكلك وشربك ورزقك لا أنت مفتقر إلى الله كمان في تسبيحك وتحميدك وعبادتك وسجودك وركوعك وثباتك وكل عبادة بتعبدها إلى الله عز وجل أنت مفتقر فيها إلى الله تمام فنوعين الفقر الفقر الاضطراري والاختياري اللي هو اتكلم عنهم في أول الكتاب صح فأنت مفتقر الله في الاثنين أنت محتاج لربنا في كل حركة وسكنة سواء في أمر العبادة أو في أمر الايه في أمر الدين أو أمر الدنيا كمان تمام يا شباب قال وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين هو الفقر في الإلهية وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه القوم طبعا ابن القيم لما يقول والذي يشير إليه القوم قصده إيه بقى قصده أصحاب الإيه أصحاب مقامات العبادة والتعبد والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى القوم القوم ديت خدوا بالكم هي ألف لام ميم العهد يعني القوم اللي هم الناس اللي احنا نفسنا بقى زيهم يعني فاهم قصده يعني بيقولوا ده اللي ايه اللي الناس دول اصحاب الايه المقامات العاليه بيشيروا اليه ويتكلمون عليه ويشمرون اليه وهو الفقر الخاص للعام وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل اخبر شوف بقى الجمله دي جميله قوي قال وكل اخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير يعني مش كل واحد بيتكلم على قدر الفقر نفسه لا الفقر مقام عالي جدا بس كل واحد بيتكلم عن طريق الايه الحاجه اللي هو دقها بقدر ذوقه يعني ايه برضه يعني مثلا في واحد ذاق حلاوه الفقر مثلا في مشكله ماديه مر بيها مثلا زي قصه حكيتها لكم بتاعي المره اللي فاتت كان احد الدعاه هنا في السعوديه بيحكي انه كان عليه دين كبير جدا وكان الدين ده يعني فوق قدرته وقدره كل اللي حواليه لو جم يساعدوه على السداد فتذكر وقعد يتامل يعني ان الدين بتاعه ده ولا شيء في حق الله عز وجل وفي كرم الله وفي ملك الله فقعد ليلة كاملة يدعو الله عز وجل أن يسد عنه دينه اليوم الثاني الدين اتسد ما يعرفش ازاي تمام فهو بيتكلم على ايه على حاجة هو دقها حاجة هو عاشها حاجة هو لمسها واحد تاني مثلا آه وده انا شفته كتير بقى مع ناس كتير من الناس اللي نحسبه من الصالحين يعني كان نفسه يحج ودي قصة هتلاقيها اتكررت كتير جدا انا شفت كتير وانتوا اكيد شفتوا يعني وسمعتوا عن الناس اللي كان نفسها تحج او تعتمر وازاي ربنا سبحانه وتعالى اكرمها بالحج والعمره يعني انا شفت قصص كتير جدا في الموضوع ده فمثلا كل واحد منهم بيحكي لي قصه ازاي ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بالحج او بالعمره ازاي جات له التاشيره ازاي حصل له الزياره ازاي حصل له كذا ده برضه بيحكي ايه بقدر ذوقه واحد تاني مثلا بيحكي ازاي ربنا ادخله في الاسلام المسلمين الجدد تسمع لهم قصص رهيبة كل واحد بيحكي إيه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير تمام هي دي اللي ابن القيم عايز يقولها لك يعني ان انت ما تفكرش الموضوع واقف عند هنا لا ده هو كل واحد بيحكي على ايه على الحته اللي هو دقها بس لكن في حاجات تانية كتير احنا ما عرفناهاش وفي حاجات كتير دق تانية لسه ما دقناهاش كل ما هتدوق هتعرف واضح يا شباب فالموضوع ايه اجمل واعظم مما نتخيل هيبدا بقى ايه اه بالظبط وزي ما اختنا بتقول كده وممكن يذوق ولا يستطيع التعبير ممكن واحد يدوق بس ما يبقاش عنده قدره على التعبير وممكن فمبنيه على الاثنين على الذوق والقدره على التعبير صحيح الحقيقه ان من الحاجات الجميله جدا لما بتقعد مع حد من الناس اللي هي انتوا عارفين الناس الطيبه اللي هي ممكن تبقى قليله التعلم يبقى ست اميه كده فلاحه يعني من امهاتنا الطيبين كده وتقعد تحكي لك يعني انا في قابلت في عمره من العمرات شاب وامه هما الاثنين محافظين قران يعني هو امه محافظ قران وهو الشاب ده محافظ قران وكان له اخ ما كانش بيخلف يعني فقعد يحكي لي على ازاي امه كانت بتدعي ان ابنها الثاني ده اللي هو ما كانش بيخلف انه يرزق الولد يعني وقعد يحكي لي قصص طويله يعني عن دعائها وتبتلها واليوم اللي هي زوجته حملت فيه وايه اللي حصل القصص والله العظيم يعني رهيبه رهيبه على قدر ذوقه وقدرته على التعبير انا قعدت احكي لكم قصص من دي مش هنخلص يعني ف انا بس بديكم لمحات ان ان كل واحد بيبقى عنده ما ذاقه وما يعبر عنه يقول تعريف الفقر ودرجاته عند الهروي وتفسير كلامه طبعا ابن القيم زي ما انتم عارفين شرح كتاب مدارج السالكين هو شرح ايه منازل السائرين للهروي اصلا فهو شرح كلام الهروي كامل قبل كده فهيجيب لك بقى الايه الجزء اللي بيتكلم فيه الهروي على الفقر ويشرحه يقول قال شيخ الاسلام الانصاري اللي هو الهروي الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة أو الملكة وهو على ثلاثة درجات يعني أنت الفقر معناه إيه؟ أنك ترى أنك لا تملك أو لا تملك الاثنين ينفعوا يعني تعرفين الفرق بين الملك والملك اتكلمنا على كده وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى هيقول لك بقى الفقر ده ثلاث درجات الدرجة الأولى فقر الزهاد ده العادي بقى ده أقل الدرجات أقل الدرجات فقر الزهاد ده اللي احنا ايه يعني بنشوفه ممدحة يعني وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا يا سلام وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا والسلامة منها طلبا أو تركا وهو وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه يبقى ده إيه ده فقر العوام يعني أقل درجات الفقر معايا شباب ركزوا عشان الكلام ده كلام عالي قوي معايا شباب مركزين طيب ركزوا بقى في الحتة دي تاني عشان هنعيدها حتة حتة يقول الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا يعني ايه يعني ما بيفكرش في الدنيا لا بيطلبها ولا بيضبطها أصلا ولا في دماغه تمام واللي بعدها بقى أشد منها وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام شبه الدنيا بكذا تشبيه منها لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت عارفين الحديث ده صح النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي في السوق لقى جدي ميت وأسك ده بيبقى فيه عب خلق كده في ودانه يعني شكله مش حلو كان العرب ما بيحبوش الجدي اللي بالشكل ده يعني تمام فهو لو كان لو كان عايش كان هيبقى معيوب فبالكم ان هو معيوب وميت فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا دي يعني اما نتكلم ان شاء الله نرجع لدروس الدعوه تاني فقه الدعوه دي من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للوسائل الدعويه انه اي حاجه يشوفها من امر الدنيا يربطها بامر اخروي عشان الصحابه يفضلوا يتفك... يفكروا في الامر ده يعني. وده مثال توضيحي قوي جدا فرفع الجدي اللي هو أصلا ميت ومعيوب وقال من يشتري هذا بدرهم من يشتري هذا بدرهمين من يشتري الجدي ده الميت الأسك فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك يعني الجدي ده أصلا لو هو عايش محدش يرضى يشتريه لأنه معيوب طيب يعني إيه ال- النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب مثال الدنيا بهذا الجدي الأسك الميت يعني طيب ايه اللي ايه اللي شبه المثال بتاع الجدي ده في حياتنا اللي هي مثلا تقدر تشبهه بفرخه مثلا دجاجه او باي حاجه من الانعام اللي احنا بناكلها يعني تخيل لو انت ماشي في الشارع ولقيت دجاجه ميته لقيت فرخه ميته هتعمل ايه هل هتروح تاكلها او هتروح تشتريها وهي ميته مستحيل صح مش هتدفع فيها ولا جنيه ده ميتة طيب هل بقى لما هتروح هتبعد عنها صح هل لما هتروح هتقعد تحكي لاصحابك ولزوجتك ولاولادك ولابوك ولامك ولمعارفك تقول لهم والله العظيم انا كنت ماشي في الشارع ولقيت فرخه ميته والله العظيم ما قربت منها ولا فكرت اكلها هتقول لهم كده ولا ده شيء اصلا منطقي طبيعي محدش بيفكر يقوله محدش هيقعد يتفاخر او يتكلم او يمدح نفسه ان هو ترك فرخه ميته صح هذه هي الدنيا صح فهذه هي الدنيا كما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم فاللي عارف الدنيا قدرها مش هيقعد يقول لك والله ده انا اتعرض عليا صفقه بمليون جنيه حرام بس انا سبتها لله مش هيقولها ليه لان المليون جنيه دول عنده جدي اسك ميت حد بيتفاخر انه ما ما اكلش الفرخه الميته مش هيتفاخر بيها لذلك هو قال ايه بقى واسكات اللسان عنها ذما او مدحا مش هينشغل انه يذمها يعني حتى ذم الدنيا هو تعلق بالدنيا فهمتوا اللي اقصده يعني كونك اصلا بتقول ده انا اتعرض عليا مليون جنيه حرام وسبتهم معنى كده ايه ان المليون جنيه دول عندك حاجه كبيره قوي فانت شايف ان انت سبت حاجه كبيره لكن انت لو شايفها اصلا لعاعة من الدنيا جناح بعوضة فرخة ميتة مش هتتفاخر بتركها لان هي اصلا لا شيء فالذي يذم الدنيا قلبه متعلق بالدنيا فهمتوا الفكرة؟ فعشان كده قال لك ايه بقى المقام الاعلى الثاني قال واسكات اللسان عنها ذما او مدحا مش مدح الدنيا بس تعلق بها ده حتى الذم ذم الدنيا هو نوع من انواع الايه التعلق بالدنيا فليقول لك والله انا كان معروض عليا اعمل كذا واشتغل في كذا واروح كذا واعمل كذا وسبته لله ده اصلا متعلق بالدنيا متعلق بالحاجات دي لان هو سابها وشايف انها كبيره جدا جدا وعظيمه في قلبه فعشان كده عمال يتفاخر بتركها و آه، ي- ي- يمدح نفسه بذمها تمام الاعلى بقى من دي كمان قال والسلامه منها طلبا او تركا مش بس السلامة في الطلب يعني احنا دايما ب... اللي بيخطر على بالنا السلامة في الطلب انك ما تطلبش الدنيا من الحرام صح؟ انك ما تروحش تشتغل شغل حرام او او تروح ت- ايه ت- تطلب الرزق بالحرام يعني ده الطلب تمام؟ طلب الدنيا طيب ايه بقى الاعلى كمان؟ او تركا ان حتى الترك انت محتاج تبقى سليم فيه لأن انت ممكن لا تسلم في الترك تبقى تركت ومذموما في تركك ليه؟ لأنك متعلق بها تبقى سايب الحاجة الدنيا بس قلبك مشغول بيها فأنت م- لسه إيه ما تجردتش وما افتكرتش وما زهدتش في الدنيا أنت لسه قلبك فين في الدنيا اللي أنت تركتها طيب اللي يصل لهذا المقام العلي بقى اللي هو إيه اللي هو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا والسلامة منها طلبا أو تركا قال وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه ودي المرتبة الأولى اللي احنا مش عارفين أصلا ايه نوصل لها دي رقم واحد معايا يا شباب قال والدرجة الثانية هنعلى بقى شوية والدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل شوف بقى الجمال وهو يورث الخلاص من رؤية العمل ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعات المقامات الله كلام زي الفل بيقول ايه بقى الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يعني ايه يعني لما ربنا يديك نعمة سواء دينية أو دنيوية يعني مثلا حفظت القرآن فترجع تقول هو مين اللي اداني القرآن أصلا مين اللي خلاني مسلم أصلا مين اللي اداني الذاكرة بتاعة الحفظ مين اللي يسر ليا الشيخ اللي أنا أحفظ عليه مين اللي يسر ليا كذا وتقعد تفكر في إيه في الفضل مطالعة الإيه الفضل إن كل دي أفضل من الله أصلا أنا ما عملتش حاجة وكذلك في أمر الدنيا ان انت مثلا رزقت مال طب المال ده جاي منين من ورث طب مين اللي خلى ده ابوك او ده اللي خلى ده اللي انت ورثته قريبك او اللي خل مين اللي رزقه اصلا الفلوس او اشتغلت شغل مين اللي رزقك الشغل وهكذا فتبدا تشوف ايه الرجوع الى السبق بمطالعه الفضل ترجع لورا وتشوف ان كل دي افضال اصلا انت ما جبتش حاجه ده ربنا اللي اداك ده كله من البدايه ومن قبل ما تتولد ربنا كتب لك ده كله فين في اللوح المحفوظ من قبل ما كتب الله عز وجل مقادير خلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل ما تتولد قبل ما الكرة الأرضية أو السماوات الأرضية تتخلق بخمسين ألف سنة ربنا كتب لك هذا الرزق فما ترجع كده زمان قبل ما تتولد بالذاكرة كده تفكر تقول قبل لما أنا اتولد ربنا كتب لي الرزق ده إيه الفضل العظيم ده أنا ما كنت عملت إيه عشان ربنا اديني ولا حاجة فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل طب لما تفكر بقى من هذا المنطلق ان انت قبل ما تتولد ربنا كتب لك وظيفتك ربنا كتب لك زوجتك ربنا كتب لك اولادك ربنا كتب لك فلوسك ربنا كتب لك صحتك ربنا كتب لك صلاتك ربنا كتب لك كم مره هتحج ربنا كتب لك حفظ القران ربنا كتب لك الدعوه الى الله ربنا كتب لك صحبه الصالحين ربنا كتب لك كل حاجه حلوه في حياتك ربنا كتبها لك قبل ما انت تتولد فلما ترجع بقى الرجوع الى السبق بمطالعه الفضل ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل يا شباب هتلاقي نفسك ولا حاجة لأن كل حاجة من عند الله فقط بلا سابقة فضل ولا سبب فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث الخلاص من رؤية العمل ساعتها مش هتشوف عملك ليه؟ لأن عملك نفسه ربنا اداهولك وأسباب العمل ربنا اداها لك فأنت تصدقت بمال وربنا اللي اداك المال ووفقك للصدقة حجيت وربنا اللي اداك الصحة واداك القدرة واداك التأشيرة واداك ال... ويسر لك الحج صليت ربنا اللي اداك الجسم وربنا اللي اداك القدرة على العبادة ويسر لك العبادة وخلاك تصلي و و و كل شيء ايه من عند الله وهو يورث الخلاص من رؤية العمل من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال يا سلام يعني ما طبعا انتوا محتاجين نبقى عارفين ايه الفرق بين المقام والحال عارفينه يا شباب ولا اشرحه امم عارفين الفرق بين المقام والحال اشرحه ولا ولا عديه اشرحه طيب هقول لكم باختصار عشان ما اطولش عليكم الحال الحال ان انا اجي في ليله اجي في ليله مثلا و استشعر معنى من معاني العبودية مثلا استشعر كرم الله عز وجل عليا في حياتي ونعمة ربنا و... و... وازاي وربنا اداني قد ايه نعم فاشعر اشعر بالامتنان الى الله عز وجل واشعر بحمد الله عز وجل وبشكر الله عز وجل وبحب الله عز وجل دي كلها ايه احوال عمال اتقلب فيها تمام الحال ده ممكن يجي لاي حد لكن انه يصير مقام انه يصير مقام من مقاماتك يعني ايه مقام انتوا عارفين لما يقول لك ده فلان معاه اقامه في السعوديه يعني عنده اقامه في السعودية. يعني ممكن يقعد فيها زي ما هو عايز صح فلان عنده اقامه في, في ايه في, في اي دوله اه بالظبط المقام هو الاستقرار والثبات انه يستقر على هذا المعنى يعني في كل احوال حياته بيعيش هذا المقام مش مره وراحت ده هو الصبح عايش الايه عايش المقام ده بالليل عايشه نايم وراح ينام عايشه صاحي عايشه في ابتلاء عايشه في نعمة عايشه ليه ده مقامه فالحال بيقعد يتكرر إلى أن يصير مقاما ثم لا يصير مقاما إلا إذا, إلا إذا انتقلت للحال الأعلى يعني بدأت إيه تحصل لك أحوال أعلى من دي بقى مش بس الحمد لا ده الرضا الحمد ده مقام وأعلى منه الرضا وبعدين أعلى منه الفرح فكل ما أنت بت... بتطلع في حال بيبقى اللي قبله إيه مقام فاهمين يا شباب زي انت واقف على سلم انت طالع ايه انت طالع على سلم كده فالدرجه اللي انت واقف عليها دي الحال واللي انت عديتها دي المقام وضحت آه، مروه بتقول هل المحاوله للوصول لمقام الرقي في العبوديه التعثر والقيام يعتبر مقام في حد ال- اللي انت لسه بتتعثر وتقوم ده ده الحال ده الايه الحال اللي انت عمال تطلع وتنزل عليه ده لما يبقى ثابت في حياتك وبدات تطلع لحاجه اعلى يبقى الثابت ده هو الايه المقام فهمت قصدي فبيقول ايه بقى بيقول ويقطع شهود الاحوال يعني ايه يقطع شهود الاحوال يعني تنسى ان انت بقيت في حال ايه مش عمال مشغول ده انا وصلت لحال كذا ده انا لمست مع الحب ده انا لمست مش بيفكر في الكلام ده ده هو اعلى من كده بكتير اعلى من انه ينشغل باحواله وان الاحوال نفسها تصير قاطعه لسيره عن ال- عن الله هي الاحوال ممكن تصير قاطعه للسير عن الله اه ازاي بقى بعض الناس مثلا بيبقى له زي تارجت كده هدف يعني بمعنى هو عمال يسمع مثلا يسمع درس عن الخوف من الله او عن ال- النار او عن الجنه عشان عايز يبكي والبكاء ده ايه البكاء ده حال فاذا بكى خلاص يوقف خلاص انا كده وصلت اللي انا عايزه فيوقف صلاه او يوقف قران او يوقف آه، وعظ أو ليه لانه كان يسعى لايه للحال ولا يسعى للعبوديه اللي بيسعى للعبوديه ما بيقفش عند حال فاهمين قصدي هي الحته دي حته عاليه قوي بس اللي هيفهمها هي... هيتبسط منها يعني ان لا يكون الحال آه، جاي عن- ابن القيم بيشرح الكلام ده بشكل مستفيض جدا هيجي معانا ان شاء الله يعني فبيقول لك بقى ايه ان الافتقار يقطع شهود الاحوال مش منشغل بحاله ده هو بي بيسعى للعبوديه و آه، اختنا بتقول لا يقف عند التاثير ولكن يسعى للتغيير لا هو اعلى من مساله التغيير كمان هو مش بيسعى للتاثير ولا التغيير هو بيسعى للعبوديه فالتاثير والتغيير دي مراحل بيعدي بيها لا يلتفت اليها مش بس هدفه انه يتغير لا ده هو بيتغير ويظل يتعبد ايضا مش التغيير هو الهدف ولا التاثير لا ده هو هدفه العبوديه بالظبط يسعى للعق- للعلاقه مع الله فقط بلا نظر الى الاحوال ولا المقامات ويمحص من ادناس مطالعه المقامات اللي هي نفس الكلام برضو مطالعه المقام اللي هو ده انا دلوقتي وصلت المقام كذا فالمطالعه ومشاهده المقام يجعله يغتر بالعمل ويتوقف عن العمل مفهوم يا شباب الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد وهو فقر الصوفية ودي من الايه من الكلام المبتدع اللي مش هنتكلم في شرحه اصلا تمام هنقف هنا عشان الوقت خلص ونبدأ ان شاء الله صفحة 20 في شرح كلام الهروي اللي احنا ايه شرحناه شرح سريع بس هو بقى هيبدا ايه يشرحه شرح مستفيض من المره الجايه ان شاء الله في الصفحه 20 وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين